كتاب الله رائده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين اللهم أمين أما بعد أيها الإخوة الكرام فمع الأسئلة التي وردت إلينا ومع اتصالات المشاهدين الكرام نتولى الإجابة عما ييسر لنا المولى سبحانه وتعالى منها فنقول وبالله وحده التوفيق والسداد سائل كريم يسأل يقول في قناة شيعية قالوا أنه لا يجوز المسح على الخفين فما حكم ذلك وهل يجوز أن تمسح المرأة على خمارها وهل يجوز المسح على القلنسوة للرجل سؤال عبارة عن ثلاث أسئلة معا السؤال الأول يقول أنه في إحدى القنوات اللي بتنتمي للاتجاه الشيعي قالوا بأنه لا يجوز المسح على الخفين ويسأل عن حكم ذلك بالنسبة لي الشيعة الروافد معلوم مذهبهم أنهم لا مسح عندهم على الخفين وذلك لأنهم يمسحون على الأرجل الأرجل نفسها تمسح ليس فيها غسل ولا يغسلون أرجلهم كما ورد إلا للتقية وقرأوا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين قرأوا وأرجلكم بالخفض وقرأوها هكذا وأرجلكم إلى الكعبين وقالوا أن الجر هنا للعطف على المسح وامسحوا برؤوسكم وعندهم يقولون وأرجلكم وهذه القراءة نقول قراءة صحيح ولكن القراءة المتواترة وأرجلكم ولكن ما ليس بصحيح أن الجر هنا للعطف وإنما الجر هنا للمجاورة وهذا معلوم اللغة عفوا اتصال ونتم بأمر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت أسأل الدكتور على حاجة اتفضلي
لو سمحت يا دكتور اتفضلي اتفضلي بعد إذنك يا دكتور اتفضلي حضرتك بقول لحضرتك أنا جوزي متوفي مم.
ومع سايب 15000 مم.
ماشي
نعم وبعدين أنا كان عندي ابن اتوفى قبل قبل أبوه مم.
وسايب طفلين
مم.
ها أيوة نعم ماشي و- ومعايا بنت
نعم ال- النصاب بتاعنا إيه أو أقسمهم إزاي يعني حضرتك زوجك الله يرحمه ساب حضرتك أه وساب بنت واحدة أه وساب ومعايا ولاد طفلين من من ابنه اللي ما انا متوفى فاهم ما انا قبليه.
فاهم يبقى حضرتك ان شاء الله ليك تمن التركة يعني قد إيه كده أقسمهم ما انت حضرتك هتقسمي الالف ونص على تمانية هتقسمي الالف ونص على تمانية 15000 ما هو 15000 هتقسمهم على 8 يعني هيطلع 2000 جنيه الا شويه تمام 2000 لمين بقى لحضرتك اه وبنت حضرتك هتاخد النص يعني هتاخد 7000 ونص اه والباقي ولاد ابنك آه، ولاد ابنك الله يرحمه هياخدوهم تعصيبا هم ولدين ولا ولد وبنت ولد وبنت ولد وبنت هيتقسم عليهم الباقي الولد ضعف الانثى
اه امم طب شكرا شكرا لله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ آدم اتفضلي اه والله أنا عايزة أعرف تحقيق اللي هو حديث التسابيح صلاة التسابيح صلاه التسابيح ما ادين لله حديثها منكر أصل يا حضرتك أنا في ثانية ثانوي ومنتقبة مم.
ففي طالب امبارح سأل الأستاذ فالأستاذ بيقول له 300 و- وتكبير وحاجات كده حديث صلاة التسابيح منكر طب و...
حضرتك- ولا يجوز ان هي تصلى في جماعة اصلا يعني طب لو الأستاذ في الحصة التربية الدينية في حاجات كتيرة بيغلط فيها مم.
وأنا كأخت منتقبة وفي ش- يعني في طلبة صبيان هل يجوز طب إن ازاي أنا أصحح؟
ازاي ازاي انت في ثانوي ومنتقبة وازاي في صبيان وبتاخدوا دين
هو بناخد تربية دينية يعني المدرسة ثانوي مختلط اه
لا ثانوي عام مختلط اه
طيب خير ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا دكتور عجل الله يحفظك اتفضل الله يكرمك والله انا عند حضرتك سؤال بس اذا سمحت لنا اتفضل
اه والله انا دلوقتي شغال في في مكان في دوله قطر يعني مم.
اه بس والله بيحصل علينا ظلم يعني من يمه المدير او حاجه زي كده هو وما بيديناش حقنا في الراتب والحاجات دي مم.
فانا كنت شغال في مكان فدلوقتي المكان اللي انا كنت شغال فيه كان في واحد شغال قبلي وكان بياخد راتب مثلا حوالي 2000 ريال مم.
فالمهم مشي هو وبعدين انا استلمت مكانه فطبعا مش عايزين يدوني ال 2000 ريال مم.
فهل يجوز لي ان انا يعني آه، اخد مثلا فلوس بغير بطريقه غير شرعيه ولا بالنسبة لك يا أخي الحبيب لا يجوز مطلقا حضرتك ما أنا بقول لحضرتك أهو أنت شايف إن في ظلم والشغل مش نعم.
مناسبك اتركه وامشي سيب الشغل وامشي تمام هو لما يلقى ربنا سبحانه بمظلمتك لكن أنت لا تلقى ربك خائنا طيب انا بس والله من من باب الامانه يعني خفت ان انا اعمل اي شيء غير مم.
لما استفتح حضرتك او استفتح ما شيوخ ما أنا ما أنا بقول لحضرتك أهو أنت ومدلول على الشيء ده.
النهاردة هو لما يبقى ظالم ما بقاش أنا خاين اي نعم أي معايا نعم.
حضرتك معاك يا أستاذ.
يلقى ربي بمظلمتي لكن أنا لا ألقى الله بمظلمة لأحد
تمام بس انا كده يعني ما يبقاش على اسم بس أ- ال- لو دعيت يعني او كذا او استغفرت رب ماشي يا أخ- أنت, أنت, أنت تشكو للحكم العدل أي يعني, نعم.
يعني انت لو دعيت على واحد وانت ظلمه اصلا هو المولى أي نعم.
سبحانه وتعالى هو اعلم اي نعم أي واخد نعم.
بالك فان شاء الله أي نعم.
من يتقي الله يجعل له مخرجا ونعم ويرزقه بالله.
من حيث لا يحتسب حيث لا يحتسب اي نعم جزاك الله خير يا شيخ ربنا يكرمك ويحفظك ربنا يحفظك عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، من فضلك يا عم الشيخ هل يجوز تغيير النيات في الصدقات بمعنى مبلغ دفع على سبيل الصدقة بالنية مم.
وتتغير النية من صدقات إلى زكاة أم لا؟
لا ما ينفعش يا حاج آه يعني لازم النية حضرتك كانت ملازمة للمبلغ وانت تخرجيه وخرج وانتهى آه واخد بال حضرتك نعم ما ينفعش اغير نيتي بعد ما المبلغ طلع واتقبض انه كان صدقه ما ينفعش احولها لزكاه جزاك الله الله كل يحفظك خير.
النيه بتبقى سابقه على العمل يا حاج
جزاك الله كل خير الله يحفظك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا دكتور
اتفضلي يا حضرتك
أنا عندي بنتي عندها 22 سنة مم.
لابسة النقاب دخلت على السنة نعم إيه، لسه فوجئت امبارح ان هي عايزه تخلع النقاب عشان خاطر هي عندها حساسيه على صدرها نعم طبعا ربنا عالم بالحزن اللي انا فيه يعني من ناحيه خلع النقاب مم.
الدكتور بقول لها انا عشان خاطر يخش لك إيه، لما ترفع النقاب يخش لك أكس- اكسجين مم.
اه فهي طب ح- بت... فانا ح- طبعا عامله يعني ربنا عالم ال- ال- اللي فيا من ناحيه ما عرفت الموضوع ده يا حاج ربنا سبحانه وتعالى يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج اه فاذا كان النقاب هيسبب لها ضرر واذى مم.
واخد بال حضرتك لا ي- يرفع الضرر ويرفع الاذى مم.
للحاله الصحيه اللي هي فيها ايوه فأن يشوف حد من الأطباء ال- المسلمين الثقات اه إذا أكد نفس الكلام يبقى إن شاء الله تخلع النقاب ولا وزر عليها إن شاء الله طب هي هي- هي هي فتره العلاج بتقول لك لو انا نفس النقاب عادي بس ساعه ما جينا كشف النفس ورفعته قدام حد هل فيها وزر؟
لا ما أنا بقول لحضرتك أهو هي رفعته دلوقتي هي ترى وجوب النقاب ولابساه بتستتر مش كده اه طيب ما رفعتوش إلا لضرورة ولمرض اه واخد بال حضرتك فالإثم مرفوع عنها اه وجزاها الله خيرا يعني والله هذه وقفة من الأخوات المتبرجات الله يبارك فيك.
يعني لما تشوف واحدة سطرت نفسها آه.
و- والمرض بيجبرها على كشف وجهها ورغم ذلك هي حزينة ومتألمة اه حزينه وانا حزينه جدا فربنا يسترها في الدنيا والآخرة و- ونسأل الله أن يشفيها شفاء لا آه.
يغادر سقما الله يبارك لك اللهم يا أمين يا رب رب. الله يبارك لك يا إلهام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، فضيلة الشيخ لو سمحت آه، أنا عندي سؤال اتفضلي آه، لو سمحت أنا يعني معايا 10000 جنيه فأنا كنت عايزة أحطهم في البنك فيصل الإسلامي مم.
فسمعت من د- فضيلة الشيخ مصطفى العدوي بيقول مفيش في- مفيش بنوك إسلامية في مصر لا آه، وأنا هقول لحضرتك بعد إذنك أيوه حط المبلغ في بنك فيصل إن شاء الله وإزاي ما فيش بنوك إسلامية وده بنك بيقول أنا بنك إسلامي مش بنك ربوي اللائحة بتاعته لائحة شرعية بيقولوا أحل الله البيع وحرم الربا تمام أيوه وإن وقع في خطأ عند التطبيق فالخطأ غير مقصود آه.
يعني هل يستوي مع بنك بي- بيقوم على النظام الفائدة الربا والمحرم ال- أيوة.
البنوك التجارية معروف انها تسمى بنوك الفائدة ال- البنوك اللي هي بتاعت البنوك الإسلامية ليست كذلك مطلقا البنك التجاري يقرضك بسعر ويقترض من الآخر بسعر وربحه الفارق بين الإقراض والاقتراض وده معلوم لكل رجال الاقتصاد طب ولو سمحت هو الربح بتاعه حلال يعني بقول لحضرتك اللائحة الشرعية بتاعة البنك منضبطة اللائحة الشرعية منضبطة لكن ممكن يحدث خطأ من بعض الموظفين لقلة خبرتهم وقلة علمهم عند التطبيق فحضرتك النهاردة بتاخد المال ولا مانع انك تطيب الكسب بالصدقة يعني ان كان بيشوب البيع امور وفيها اختلاط ودخن فبتطيبيه بالصدقة لكن اللائحة شرعية ومنضبطة ما اقدرش ان انا احرمها ولائحة شرعية ليها جهة رقابية واذا رفع اليها امر غير شرعي لا تقره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف حالك يا شيخ لا الله يكرمك يا اخي السؤال على طول بعد اذنك
طيب يا شيخ يا شيخ أنا عايش في النرويج يا شيخ ايوه
آه، وكمان آه، بعض الأحيان النظام عندنا في النرويج وفي الدول الاسكندنافية إنه إذا الواحد ما عنده عمل يعطوه معاش البطالة ايوه نعم
فأنا سمعت فتوى للشيخ الألباني يقول ما يجوز لأنه ال- اليد العليا نوع, نوع من الولاية ونوع من الولاية نعم
نعم فإيش الواحد يعمل يا شيخ يعني إذا ما يحصل هذا المعاش ما في كيف يسكن ما في كيف يعني يأكل، ما في يعني كيف حضرتك يعمل.
لا حضرتك النهارده في عمل وانت ما بتعملش متكاسل عنه ولا مش لاقي
مش لاقي بدور كل يوم طيب وحضرتك ايه اللي ميعادك هناك
والله انا والدي جابني يا شيخ وبفكر بالهجره بس علي ديون فلازم اعمل مشان اقضي الديون طيب ما انا ما انا بقول لحضرتك انت عارف ان الاصل في الاقامه في هذه الاماكن يكون للضروره ان كان في يا شيخ ضروره انا مش ج... انا ما جيتش برضاي ابي ابي جابني فانا الان بفكر بالهجره يا شيخ ما خلاص ما انا بقول لحضرتك والله ان كانت ظروفك كده وانت مهاجر هناك وليس لك سبيل اخر واخد بال حضرتك نعم يبقى الأموال اللي بتاخدها دي بتاخدها لحد ما تجد عمل لأن نعم.
الأموال دي هناك بتتاخد لكل واحد مواطن أو كل واحد معاه جنسية مش كده
لا حتى اللي عنده اقامه يعطوه ما اللي معاه إقامة أقصد معاه إقامة شرعية أو معاه جنسية اللي هي إعانة لا الب...
يعطوا لاي واحد عنده اقامه شرعيه ما إقامة اللي هي اسمها إعانة البطالة
نعم بتتاخد إعانة بطالة نعم نعم وأنت عموما لما بتشتغل بيتاخد منك ضرائب تخصص لهذا الغرض
صحيح أيوة نعم نعم فأنا بقول لحضرتك إن وجدت عندك ضرورة ومفيش سبيل أمامك فخذ من هذه الإعانة لكن في بعض الناس بيستمرئ هذا الأمر يعني بيروح نعم ي- يقول لك اقعد في مسجد اقعد مش عارف فين وياخد الفلوس بتاعتهم و- ويفضل عايش بيها هكذا
صحيح صحيح نعم.
فاهم عليك يا شيخ نعم
يا يا شيخ آه، ادعوا لنا يا شيخ ربنا يفرج كربك إن شاء الله ويرزقك من حيث لا تحتسب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الو السلام عليكم
لو سمحت عايز اسال آه، هل يجوز مسك المصحف بدون وضوء نعم ام لا
الراجح لا
مم. و- ولو كان بصفه مستمره ما انا بقول اهو قراءة القرآن تجوز من غير وضوء ده اللي انا ادل الله بيه وده مذهب الفقهاء الاربعة لكن مس المصحف يحتاج الى وضوء مم.
انما اذا كان لحفظ القرآن او للتعليم الصبيان في الكتاب ده أيوة، ليه ما حكم إحنا تاني حضرتك كنا بنحفظ قران ما خلاص ده حكم تاني بقى مم.
اذا كان الحفظ والكتاب والكلام ده يجوز ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ اخوك ايمن مع حضرتك اتفضل لا، ممكن أسأل حضرتك سؤال اتفضل والله يا فضيلة الشيخ ال- لدي أخت آه، والدي متوفى فهل يجوز أن أنا أعطيها زكاة المال؟
ال- معلش السؤال تاني بعد اذن حضرتك ليك اخت لي أخت ووالدي ووالدتي متوفيان نعم الاخت فهل يجوز أن أنا أعطيها الاخت زكاة دي المال؟
متزوجة لا لا تعمل وغير متزوجة نفقتها واجبة عليك انت لا يجوز تدفع لها زكاة المال أيوه نفقة واجبة عليك انت طيب جزاك الله خير الله يحفظك وربنا يزيدك من فضله ونوصيك بها خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا دكتور ايمن يا اهلا وسهلا اتفضل كل عام وانت بخير
اتفضل يا اخي الكريم اتفضل بتمنى الامه تكون يعني سنه سعيده علينا وعلى المسلمين والسلف اجمعين يا رب آه، اللهم آمين.
دكتور ايمن انا بسال سؤال ليا آه، دلوقتي انا معايا بنت يعني بنت خالتي نعم فبنت خالتي دي كانت مخطوبه مم.
فكان خطوبها مده سنتين ابن خالتها مم.
ففي الخطوبه دي جه جه في الاخر انا مش عاي- مش مش غاوي مش غاوي زواج مم.
فدلوقتي انا طالب عايز حاجتي مم.
هل يا ترى في الشرع ي- يجوز له ان ياخد حاجته ولا ما يجوزش الحاجة بتاعته اللي هي الهدايا الشبكه الهدايا والشبكة الشبكه خد آه، الشبكه لمده سنتين تمام.
فوقع معايا لمده سنتين حضرتك بالنسبة للهدايا لا يجوز ياخدها قولا واحدا لحديث أبو هريرة رضي الله عنه الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في مقاء أو كما قال صلى الله عليه وسلم حديث تاني حديث أبو هريرة رضي الله عنه الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في مقاء ودي صورة قبيحة يصورها صلى الله عليه وسلم للإنسان الذي يعطي العطية ثم يرجع فيه طب دكتور معلش سؤال تاني بس بالنسبة للشبكة لسه ما كملتش شبكة طب اسأل سؤالك عشان ما اطولش عليك وأجاوبك بعد كده اتفضل لا اتفضل يا دكتور اتفضل اتفضل يا أخي الله يكرمك لا اتفضل اتفضل سؤالك الثاني يا وكمل دكتور دلوقتي انا لما بكلم واحد في موضوع فلوس مثلا محتاج مني راس مال أي- يتهرب مني فانا معيش طالب من سعادتك بس طالب من ربنا بلاقي شيء مم.
في اي حد انا محتاج مساعده ماليه من عليا ديون 500 جنيه مم.
فمش قادر اسدهم وانا مفيش شغل معايا وانا راجل على قد حالي مش ف- وفاقد البصر مفيش شغل في ايديا طيب حاضر أنا مش عايز مش عايز أطول عليك على المحمول بقى دكتور هسيب رقم بس في الكنترول اللي عايز يساعدني يطلبني على نفس الرقم طيب ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا دكتور ايمن اتفضل يا أخي الحبيبي انا من السعوديه يا دكتور ايمن يا أهلا وسهلا اتفضل لو سمحت انا رحت السعوديه واكرمني الله والتحيه هنا مم.
ولكن يعني انت عارف لما بنرجع من بلد بالله في معامله يعني يعني لازم اجباري تحلق اللحيه
مين مين مين اللي قال لازم تحلق اللحية وأنت راجع؟
معنا حضرتك احنا يعني لما بنجي نروح بنلاقي يعني تعب في معامله الامن الدولي وكلام زي كده هل مم.
اسم علي ان انا لما انزل احلق اللحيه أنا بقول لحضرتك يا أخي هي بس الفكرة في إيه؟ أنت حضرتك والله وأنت احنا بيحصل عندنا صدمة يا دكتور انا ما بدافعش عن حد والله يا اخي الحبيب اصل انا ما حدش ينفعني عند ربنا انا ب- بقول كلمه الحق واخد بال حضرتك حلوه كان ام مره احنا بنقول يا اخي الحبيب للاسف الشديد ان بعض الملتحين وبقول بعض الملتحين مش كله اساس برضه قال ثاني سمع من التلفزيون
بعض الملتحين عشان آه، آه.
طب اسال اسال واقفل ونجاوبك ان شاء الله حاضر اتفضل يا اخي
ماشي انا كملتزم وخاطب يعني في حدود مع الخاطب انا لما بتكلم بحس حدودك يا اخي الحبيب مع الخاطبه مالكش اي حدود نهائي خالص نهائيا ان كان ينفع حضرتك تديني تليفونها اكلمها انا يبقى ينفع انت تكلمها لا، لا، لا.
ما انا اجنبي عنها زي ما انت اجنبي لا لا يعني ما لا.
ينفعش تديني تليفونها
ماشي يبقى ما ينفعش لا، انت تكلمها
طيب ويا دكتور ايمن هل عليها فديه ولا اي حاجه حلق اللحيه؟
لا ما يا اخي الحبيب طب انا هبين لك ان شاء الله بإذن.
ماشي الله يسلمك انت يعني مصمم تحلق برضه لا انا والله احب احب اللحيه لانها سنه يا اخي استعن بالله ان شاء الله ال- الامن ان شاء الله ما يعرف توجهك وانك راجل ملتزم التزام مجرد ومفيش اي مشاكل من وراك مش هيحارب اللحيه لان لا يتصور ان دوله مسلمه تحارب اللحيه الدوله تحارب التطرف اه لكن ما تحاربش اللحيه ابدا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اتفضل يا اخي الكريم أيوة أكلم الشيخ لو سمحت مع حضرتك اتفضل آه، كنت عايز أسأل حضرتك آه، هل هل تقبل التوبة من أي إنسان آه، حتى لو كان آه، على فراش الاحتضار
النبي عليه السلام يقول ان رب العزة يقبل التوبة من العبد ما لم يغرغر واخد بال حضرتك يعني طالما ان الروح مش في ال- النزع الاخير رب العزة برحمته يقبل التوب فطبعا الانسان ما يقعدش في معاصي وذنوب وفي الاخر يقول لما اجي اموت اتوب لانه لا يدري فيعني نسال الله ان يتوب على كل مسلم عاصم اللهم امين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا دكتور أيمن أنا عندي سؤالين آه، يعني سؤال استفسار السؤال الأولاني هل يجوز إن احنا إن شاء الله نعدد النية في الصدقة يعني تكون صدقة واحدة وممكن أعددها بنية الشفاء أو بنية مثلا آه، آه، صدقة على روح فلان ده أول سؤال مم.
السؤال الثاني هو استفسار يعني هو في الحديث اللي بيقول إذا شاع- شاعت يعني الفاحشة والكذب وانتشر الفساد آه، ظهر الأوجاع التي لم يعني لم تظهر تكن في أسلافكم أسلافكم.
معنى الحديث يعني نعم نعم يعني احنا دلوقتي في انفلونزا الخنازير والحاجات دي كلها تعتبر هي من الفساد بس انا انا بقى الحمد لله بنظر آه، يعني يميني ويساري فبلاقي الطاعه بتزيد فالحمد لله والالتزام بيزيد فانا مش عارفه انا في حيره هل هي ابتلاء على الناس المنافقين و- ويعني ابتلاء لينا و- و- وبلاء ليهم ولا انا مش عارفه عايزه حضرتك تفصلي النقطه دي الله يخليك احسن انا في حيره وهل احنا وصلنا لل- للمرحله اسال الله ان ما نكونش وصلنا لها اللي ساعه ما ي- الحديث اللي بيقول نرفع دعاءنا ونقول يا رب يا رب فلا يستجاب ربنا يخليك انا عايزه بالله عليك ان تفصلي إن الموضوع ده احسن عامل لي ربكه ربنا يبارك فيك سلام حاضر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دكتور ايمن عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حضرتك انا كنت خدت قرض عن طريق البنك خدت ايه؟
خدت قرض يعني انا موظف وخدت قرض 10000 جنيه عن طريق البنك مم. مم.
فبعض المشايخ قال لي في حر- حلال يعني واحد واخر قال لي يعني ما في ده حرام مم.
فمش عارف انا يعني ايه بالضبط الصح يعني طب انا انا هسألك سؤال يعني اتفضل ال- القرض ال 10000 ده هترده كام؟
آه، الله انا خدته هما بيتخصم مني حضرتك في- يعني بيتخصم مني على خمس سنين يعني من المرتب انت برضو ما جاوبتنيش ما قلتلكش ه- هتدفعه في قد ايه بقول لك هتدفعه كام؟
لا انا بقى يعني هو بيخصم مني من 200 جنيه حضرتك او 227 جنيه مم.
في كل شهر من المرتب يعني مم.
على خمس سنين على اساس ان انا كنت اخده واجيب بيه يعني آه، سياره يعني او اكمل بيها اجيب بيه عربيه بر- برضو حضرتك انا ما قلتلكش القرض في ايه؟ يعني انت دلوقتي خدت 10000 جنيه هتدفعهم حوالي 12000 وشوية او 13 مش أكيد كده؟
أكيد.
طيب يبقى في زيادة على القرض ولا مفيش؟
في يا فندم في زيادة الزيادة دي مسماها ايه؟ معايا حضرتك؟
فايده اكيد مش كده؟
اه والعقد اسمه عقد ايه؟ عقد قرض بفائدة اه مش كده؟
اتفضل طب إن لم يكن هذا هو الربا فما هو الربا؟ واخد بال حضرتك؟ يعني يعني اللي أباحوا معاملات البنوك قال لك إن أنت بتحط فلوسك مش بتاخد بتحط فلوسك في البنوك والبنوك بتعمل مشروعات وتشغلها مش كده؟
اتفضل لا الكلام ده مش مظبوط أهو هاي ده اللي حضرتك بياخد ال- ال- القرض ويديهولك وبياخد عليه فايدة وهذا هو الربا طيب يعني دلوقتي ماذا افعل يعني هل استرجع ال- اللي ال 10,000 تعمله لو- جنيه دي ارجعها تاني ولا لو رجع أعمل إيه؟
رجعها يا أخي وتطهر م- م- من من الكذب الخبيث وتط ويعني وقي نفسك حرب من الله عز وجل فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله من يطيق حرب الله وحرب الرسول صلى الله عليه وسلم حد يطيق حرب الله فإن شاء الله تطهر من هذا المال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
اتفضل يا أخي الكريم ازيك يا عم الشيخ
اتفضل يا أخي الحبيب سؤالك لو سمحت انا والدي توفى قبل العيد بسبع ايام عليه رحمة الله وفي واحد آه، راجل كبير يعني كده كان رايح يعمل حجه في المسجد الحرام هو نايم قبل صلاه الفجر شاف والدي قاعد في المسجد يضحك يبقى انا شا- سالت شيخ هنا عندنا في السعوديه قال لازم تروح تعمل له عمره خلال ثلاث اربع ايام مم.
هل الكلام ده مظبوط او انا علي اعمل ايه يعني؟
ال- يا أخي الحبيب الأحكام لا تبنى عليها أحكام شرعية اه الأحلام لا تبنى عليها أي أحكام شرعية ايوه واخد بال حضرتك فأنت والدك تدعو له بالرحمة وبالمغفرة وإن كان في استطاعتك تتصدق عليه تعمل أي عمل صالح عمل بر ليه فافعل إنما الحلم ملوش دعوة بالكلام ده خالص ولا يبنى عليه أي حكم شرعي هو كان نايم في المسجد الحرام يعني هو اللي حلم كان يا نايم أخي في إن شاء الله نايم قدام باب الكعبة ملهاش دعوة بالكلام ده خالص اه واخد بال حضرتك ملهاش دعوة بالكلام ده خالص وربنا يرحم الوالد رحمة واسعة الله امين طب في واحد تاني معاه سؤال اهو اتفضل
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا الشيخ اتفضل يا أخي الكريم انا كنت عايز اسال سؤال بس
اتفضل سؤالك انا كان وانا بتوضى طبعا ما اخش استنجى مم.
فبعد السواقه اتوضى واخلص وضوء وما احس بعد ما اتوضى واخش في الصلاه بينزل مني بعض نقط كده ميه مم.
فمش عارف ده يعني الميه بتنزل صحيح بحس يعني كده مم.
مش عارف بقى اتاكد منها ان هي حقيقي ولا لا ما حضرتك حضرتك طالما بتشعر بالكلام دوت يعني ايه احتمال في ضعف في عضلات المساء في اي شيء المهم حضرتك بتتأنى بعد الوضوء يعني تدي فترة بين الوضوء وبين الصلاة ما تجيش تصلي تتوضى والصلاة أقيمت مثلا بحيث ان انت تدخل الخلاء اه، تستطيع ان قطرات البول دي تتخلص منها واخد بال حضرتك تبعد عنك الوساوس الى اخره تمام يعني دي ممكن تكون وساوس ابن الشيخ اذا كانت وساوس يبقى حضرتك يعني انت تتأكد مفيش حاجة بتنزل مفيش بول يبقى ما دي انا وساوس اتاكدت اتاكدت ما لقيتش حاجه فعلا بتنزل يبقى حضرتك لو هي مستمرة معاك النبي عليه السلام أمر الصحابي الذي شكى له ذلك ينضح ماء في داخلة إزاره
ايوه يعني في السروال بالداخل شوية ماء كده ولا يلتفت لهذه الوساوس إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ
اتفضل يا أخي الكريم آه، بالنسبة لكتابة العقد قبل ال- ال- الدخول بحوالي سنة أو سنتين مم.
آه، هل يجوز آه، كتابة قائمة المنقولات آه، آه، أو لا يجوز مم.
آه، السؤال وال وال وال والافتراض الآخر هل يعني إذا لم هيكتب آه، قائمة منقولات مم.
يجوز انه مثلا يكتب شيء وصل امانه ب- ب- بالمهر او يكتب او يقدم مهر ولا ولا ممكن كتابه العقد من غير تقديم هذا كله بالنسبة يا أخي الحبيب لقائمة المنقولات عبارة عن إيه توثيقة للدين مش كده بالظبط كده المنقولات اللي بتيجي أو اللي بيتفق على عليها اساس العرف بيقول انها هي مهر الزوجه م- مثلا ومعاها الشبكة وإن كان في مبلغ كل بيدفع اللي هيجي فانا بقول لحضرتك ده توثيقه للدين اللي بيخلي الناس تعمل كده ايه ايوه خراب الذمم بالظبط كده ان واحد واثنين وثلاثة والف وعشرين الف نعم.
لما بيروح المحكمة ايوه بينكر بينكر اي شيء على الاطلاق حتى لو ماضي ومستلم يطعن بالتزوير ويقعد سنين والى اخره بالظبط هو ده اصل السؤال يعني ما انا بقول لحضرتك فالنهارده ما نعيبش على الناس ان بيستوثقوا من خراب الذمم الذي فشى وعم الا من رحم الله تمام يعني اذا يجوز ق- قائمه المنقولات ما انا بقول لحضرتك اهو اه تمام لخراب الذمم تمام تمام بارك الله فيك يا مولانا ربنا يرفع قدرك يا جزاك عم.
الله عنا كل خير الله يحفظك بالنسبة للمسألة اللي كنا بنتكلم فيها وهي المسح على الخفين قلنا أن الشيعة أخذوا بقراءة والقراءة صحيحة قراءة صحيحة وإن كانت هي غير المتواترة وهي وأرجلكم بالقراءة بالخفض أي بالجر ولكن ما أخطأوا فيه أن الجر ها هنا ليس لأنه معطوف على مسح الرأس وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وإنما الجر ها هنا للمجاورة كقراءة وحور عين وحور عين فقرأت أيضا بالجر للمجاورة على قراءة من قرأ وحور عين عندنا مثل شهير أيضا حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه وراءهم لما نقول جحر ضب خرب المفروض لفظة خرب ها هنا الجحر هو اللي خرب يبقى جحر ضب خربا ولكن قرأت خرب هكذا ترد جحر ضب خرب للمجاورة الجر ها هنا للمجاورة على الرغم انها صفة للجحر والجحر كما وجدنا انها منصوبة فهذا الجر للمجاورة وهو معروف وعندنا السنة التي تفسر القرآن يعني القراءة المتواترة وأرجلكم يعني بال- بالنصب ها هنا لأنها تغسل ولا تمسح سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي ترفع أي لبس يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار حديث ابن عمر لما قال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرهقنا صلاة العصر أي أخرنا صلاة العصر فذهبوا يسرعون في الوضوء فكان بعضهم ربما لا يحسن غسل قدميه فقال صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا وفي قدمه مقدار درهم لمعة مقدار درهم لم يصبها الماء قال صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار والويل هو الوعيد والوعيد لا يكون إلا على ترك الواجب فاستفاد العلماء وهذا مما أجمع عليه أهل السنة وجوب غسل القدمين في الوضوء وأنه لو مسحهما لم يجزئه ذلك ومن ثم فما ذهب إليه الشيعة الإمامية أو الشيعة الروافض من المسح على القدمين وعدم غسلهما فهذا غير صحيح ولكن انتهى بهم إلى نتيجة أخرى وهي أنهم لا يقولون بالمسح على الخفين أنكروا ذلك تمام لا يقولوا بالمسح على الخفين وأنكروه ومن معتقد أهل السنة المسح على الخفين حتى ورد أن مسألة المسح على الخفين وإن كانت من مسائل الفروع إن كانت من مسائل الفقه وليست من المعتقدات ليست من التوحيد إلا أنها صارت علما على الأصول صارت علما على المعتقد ذلك أن المسح على الخفين لا يفعله إلا أهل السنة وقد ورد عن نحو سبعين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونجد حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه لما بال فتوضأ ومسح على خفيه فجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه لما فعل ذلك سئل أتفعل ذلك قال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال فتوضأ ومسح على خفيه فالمسح على الخفين فعله جرير بن عبد الله رضي الله عنه وقال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وجرير بن عبد الله لم يسلم إلا في السنة التاسعة أو بعد الثامنة بعد فتح مكة في السنة أواخر الثامنة أوائل التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم فإن ما ذهب إليه البعض من أن المسح على الخفين قد نسخ بآية المائدة اللي هي الآية السادسة اللي هي آية الوضوء الآية السادسة من سورة المائدة هذا مردود بحديث جرير بن عبد الله البجلي وكان أصحاب عبد الله بن مسعود يفرحون بهذا الحديث لأنه يرد على أراء بعض أهل مدرسة الرأي الذين كانوا يقولون أن المسح على الخفين كان رخصة في صدر الإسلام ونسخ بنزول آية الوضوء هي الآية السادسة من سورة المائدة فحديث جرير بن عبد الله البجلي كان يرد على هؤلاء ويبين عدم صحة ما ذهبوا إليه والمسح على الخفين كما ذكرنا من معتقد أهل السنة وهو يكون لمدة يوم بليلة للمقيم غير المسافر اللي في مكانه في بلده ولمدة ثلاثة أيام بليالهن للمسافر لحديث علي ولحديث صفوان بن عسال ولا يكون إلا في الحدث الأكبر الأصغر لا يكون أبدا في الحدث الأكبر يبقى المسح على الخفين لا يجوز في الجنابة وإنما يكون من النوم من البول من الغائط إلى آخره من الحدث الأصغر فقط والمسح على الخفين لكي يصح يشترط أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض يعني يكون مغطي القدم حتى الكعبين لما العظمان الناتئان في نهاية كل قدم ليه موضع الغسل من الرجل فما يغسل من الرجل لابد أن يستر بالخف الذي يمسح عليه أو بالنعم يبقى لا يجوز ان احنا نمسح على الصندل ولا على الشبشب ولا على الحذاء الذي يلبس اللي هو اللي بنسميه اعزكم الله بيسمى النعل او يسمى الجزمة باللغة المصرية الدارجة عندنا ده لا يجوز امسح عليه لان الكعبين بيكونوا ظاهرين لكن اللي يجوز المسح عليه البوت اللي مغطي الكعبين وطالع فوقهم البيادة بتاعت الجيش يجوز امسح عليه هذا بالنسبة للمسح على الخفين فهو من معتقد اهل السنة والمسح يكون من أطراف الأصابع من الأمام من أعلى مش من فوق وتحت كما يفعل بعض الناس وعلي رضي الله عنه كما في سنن أبي داود يقول لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه ولكني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الخف من أعلاه أو كما قال بالنسبة للشق الثاني من السؤال وهو هل يجوز أن تمسح المرأة على خمارها؟ الخمار اللي بتلبسه المرأة يغطي الرأس ويغطي صدر المرأة ولا يظهر منه إلا وجهها طبعا نعلم أن الخمار في اللغة هو التغطية وليضربن بخمرهن المقصود ها هنا ستر الوجه مع الشعر مع الصدر فلكن بالنسبة لخمار المرأة اللي هو بيوضع على رأسها وده بيكون غير البرقع والنقاب الذي تستر به وجهها وده المقصود بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة المقصود ان هي لا تلبس البرقع اللي يكون مناسق للوجه لكن ممكن تجيب البيشة من ورا تغطي بها وجهها والله سبحانه أعلى وأعلم فبالنسبة للمرأة المرأة لابسة الخمار بتاعها ويغطي رأسها وينسدل على كتفيها هل يجوز هي تغسل وجهها ثم تمسح بعد ذلك على الخمار بدلا من أن تنزعه لتمسح على شعر رأسها ذهب الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد عليهم جميعا رحمة الله وأتباعهم إلى منع المسح على خمار المرأة إلا ما ورد عن بعض الحنابلة كما سنبين بأمر الله فالفقهاء الأربعة عدا بعض الحنابلة قالوا بأنه لا يجوز المسح على الخمار بينما ذهب إلى جواز المسح على الخمار الحسن البصري وقال يجوز المسح مطلقا على الخمار ولا يشترط أن تكون المرأة تلبسه على وضوء وبقوله قال بعض الحنابلة لكن اشترطوا طبعا وهذا معلوم أن يكون الخمار محنكا يعني بيدور تحت زقن المرأة ويكون ساترا للرأس بالأذن بالحنك وهذا الشرط اشترطوه قياسا على العمامة لأن العمامة اللي بيمسح عليها العمامة المحنكة اللي بتكون تحت حنك الإنسان تكون من تحت لفة وجهه مع رأسه زي اللي بيلبسها الطوارق اللي بتغطي جزء من الوجه وتغطي الرأس مش العمامة اللي بيلبسها الإخوة بتوع جماعة التبليغ مثلا أو اللي بتكون طاقية ويتلف عليها شال ولها ذؤابة هذه ليست العمامة التي يمسح عليها فهذه ترفع ويمسح تحتها لكن العمامة الأخرى تحنك, تحنك يعني بتكون تحت الحنك تلف الرأس مع الجزء من الوجه وتكون تحت الحنك يشك أن ترفع فهذه التي يمسح عليه فاشترط بعض الحنابلة لجواز المسح على الخبار أن يكون محنكا وذهب بعض الفقهاء كابن تيمية عليه وعلى علمائنا جميعا رحمة الله إلى أنه يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها ولكن قيد ذلك بحال الضرورة واشترط أن تمسح جزءا من شعر رأسها وذلك قياسا على المسح على العبامات وما نقول به في هذه المسألة وهو مذهب الجمهور والله سبحانه أعلى وأعلم إن لا يجوز كأصل أن المرأة تمسح على خمارها وما ورد عن أمنا عائشة هذا الحديث الذي أورده الكسائي أورده في بدائع الصنائع هذا الحديث يعني أهل العلم من المحققين قالوا لم نقف عليه ولم نجده في كتاب من كتب السنة الكسائي أورده في كتاب الكساني أورده في بدائع الصنائع ولكن الحديث لا أصل له ولو ثبت هذا الحديث لكان نصا في محل النزاع ووجب المصير إليه ولكن لم يثبت والله سبحانه أعلى وأعلم أما بالنسبة للشق الأخير من السؤال وهو وهل يجوز المسح على القلنسوة القلنسوة اللي هي الطاقية التي يلبسها الإنسان على رأسه الطاقية الطربوش ما شابه ذلك غطاء الرأس للرجل فهل يجوز المسح عليه ذهب الأئمة الأربعة إلى منع ذلك المذاهب الفقهية الأربعة مذهب الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة منعوا المسح على على القننسوة ولكن ذهب ابن حزم إلى جواز ذلك وتبعه ابن تيمية على علمائنا جميعا رحمة الله وقال بجواز المسح على القننسوة ابن حزم وتبعه ابن تيمية في ذلك يرى أن مسح محل الفرض اللي هو الرأس لا يشترط أن تلامس اليد الرأس يعني مش لازم يمر بيده على رأسه وأنا أكرر مرة أخرى أقول مسح محل الفرض وهو الرأس عشان بعض الناس بيظن أن المسح على الشعر مش على الرأس المسح يكون للرأس لقول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم ومن لوازم ذلك أن الرجل لو كان أصلع يبقى مش هيمسح الشعرتين اللي في الجنب بس أو اللي ورا لا لازم يمسح رأسه بأكمله والمرأة لو كانت ذات ضفائر وذات غدائر لا يلزمها أن تمسح غدائرها ولا أن تمسح ضفائر شعرها وإنما تمسح برأسها لقول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم ومن ثم فقد ذهب ابن حزم وتبعه ابن تيمية في هذه المسألة لجواز المسح على القلنسوة لأنه لا يشترط مباشرة محل الفرض يعني ما يشترطش ملامسة الرأس ومسحها بيده أقول بل يلزم وامسحوا برؤوسكم ينبغي مسح الرأس هم قاسوا ذلك على العمامة والعمامة وردت هنا كرخصة ولم تنسخ الحكم الأصلي فبقي الحكم يطبق على من لم تقم في حقه الرخصة الرخصة لا تنسخ الحكم الشرعي وإنما يتغير الحكم الشرعي ويتحول في شأن من قامت بحقه الرخصة فمن أوشك على الموت حل له أن يأكل الميت حل له أن يأكل الميت لو كان في مخمصة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه يبقى في حل اضطرار في حال المخمصة يجوز له أن يأكل الميت مع بقاء أكل الميتة بالنسبة لغيره محرما وبالنسبة له يأكل بقدر الضرورة التي تقيم أوده ومن ثم فلا بد من مباشرة مسح الرأس وما ذهب إليه الأئمة الأربعة هو ما نقول به والله سبحانه أعلى وأعلم ومن ثم لا يجوز المسح للمرأة على خمارها ولا يجوز للرجل أن يمسح على القلنسوة وإنما الواجب هو أن يمسح الرجل على رأسه والمرأة تمسح على رأسها والله سبحانه أعلى وأعلم بالنسبة لي السؤال التالي وهو هل من السنة تسمية المولود في سابعه فلا يسمى قبل ذلك وما حكم اسم بسملة دول كانوا سؤالين منفصلين السؤال الأول عن تسمية المولود لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعق عنه في يوم سابعه ويسمى أو كما قال صلى الله عليه وسلم ففهم البعض أن التسمية لا تجوز قبل اليوم السابع وهذا الفهم أجده غير صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه لما ولد له إبراهيم قال ولد لي الليلة مولود وسميته إبراهيم باسم أبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو كما قال صلى الله عليه وسلم فالنبي يخبر أصحابه من صباح اليوم الذي ولد فيه إبراهيم ولد ليلا وسماه النبي صلى الله عليه وسلم في صباح اليوم الذي ولد فيه أو في ليلته فدل ذلك على أن التسمية لا يلزم ولا يشترط أن تكون في يوم السابع وإنما كما قال بعض أهل العلم لا تتأخر إن لم يكن قد سمى عن هذا اليوم والله سبحانه أعلى وأعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله الشيخ مع حضرتك لو اتفضل سمحت كنت عايزة أسأل حضرتك سؤالين اتفضل آه، أنا كان في آه، مبلغ من المال 15000 جنيه كنت اديته لزوجي أول ما اتجوزنا على أساس إن هو هيشغله معايا يعني ويديني زي عائد أو حاجة عليه فخد الفلوس وسد بيها دين عليه و... وطبعا ما بيدينيش حاجة من ساعتها الموضوع بقاله خمس سنين مم.
فأنا بطلع زكاة كل سنة عن المبلغ ده عشان سألت قالوا لي لو اللي خد الفلوس منك سلف قادر إنه يرجعها تدفع عليها زكاة كل سنة فهو غالبا يعني خلاص بقى الوقت عدى فمش هيرجع المبلغ ده تاني مم.
فانا استمر في دفع الزكاه ولا كده الزكاه خلصت وقفت على المبلغ ده ولا ايه حضرتك الزكاة إن كانت على مليء بتخرج عنها الإيه ال- المبلغ نفسه ثم حضرتك لم تقرضيه أصلا المال ده ما ياخدش حكم القرض ده ياخد حكم الغصب الغصب أيوة ده مال مغصوب مش مال قرض أنت حضرتك أقرضتيه لا ما كانش قرض كان ما أنا بقول لحضرتك هو المال ليس قرضا اه فهو ليه بننزله منزلة القرض اه ده المال ده مال مغصوب يعني على اساس ان ما فيش يعني مشكله قوي او كده بس يعني حضرتك النهاردة أعطيته يعني افصلي ذمتك المالية عن ذمته المالية اه ما هي مفصوله فعلا ما هي مفصولة ما انا بقول لحضرتك دي ليك فلوسك انت حرة فيها وفلوسه هو حر فيه هو البال خده وشغله مش كده فكان ال- يعني الافضل ان يقول المال ده انا هاخده اقترضه ايوه ايوه فحضرتك هو المال دلوقتي يعتبر مال مغصوب وحضرتك ما بتاخديش حاجة منه وبتقولي حضرتك احتمال ما تاخدهوش فإن شاء الله كما قال أهل العلم في هذه المسألة يعني إن رد إليك المال تزكيه عن العام اللي إيه اللي قبضتيه فيه إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام تعالى ورحمة الله وبركاته ازيك يا فضيلة الشيخ
اتفضلي يا حضرتك آه، دلوقتي انا ليا اخ فضيله الشيخ آه، عاقل والديه وما بيسمعش الكلام وعلى طول سب دين وقاعد حياته مع اغاني وما فيش خالص ما جابش نتيجه خالص معاه كل ما اقول له مثلا اقرا قران طب اعمل حاجه طب اتق الله اعمل ما فيش خالص كل شغله ان هو سب دين قعد على الاغاني تلفزيون ما فيش مش راضي خالص يتق الله خالص فالعمل معاه اعمل ايه
حضرتك اجتنبيه قدر ما تستطيع ان شاء الله و- ويعلم ان سب الدين والعياذ بالله كفر مخرج من الملة سب الدين كفر مخرج من الملة وعقوق الوالدين ما أنا... ب- لا ده اهون عقوق الوالدين اهون من سب الدين واخد بال حضرتك ايوه لكن مش معنى اللي بقوله ان هو كافر وخارج من الملة انا بقول الفعل فعل كفري مخرج من الملة لكن طبعا هو يعذر بجهله لان بني ادم جاهل ان اللي اللي يعق والديه ويسب الدين هذا يعني ظاهر الجهل فلا بد ان هو يعلم ان سب الدين والعياذ بالله كفر مخرج من الملة ومحبط للعمل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لو سمحت حضرتك يا شيخ انا بكلم حضرتك من من انجلترا آه، كنت عندي مجموعه اسئله بس عايز اسالها لحضرتك يعني اتفضل آه، آه، السؤال الاول احنا حضرتك المدينه اللي انا انا بدرس دكتوراه هنا يعني آه، مبتعث من آه، من من مصر وبدرس دكتوراه مم.
فاحنا في مدينه مش كبيره المدينه صغيره فمفيش مسجد لا يوجد مسجد في هذه المدينه يعني مم.
ف بنصلي ال- ال- الجامعه اللي احنا بندرس فيها مديالنا غرفه نصلي فيها الصلوات الخمس يعني مم.
فاحنا علشان ظروف الدراسه وكده بنحدد مواعيد معينه للصلاه يعني مثلا صلاه الظهر الاذان بيكون آه، الساعه 12 احنا بن- بنقيم الصلاه الساعه 12 وربع فاحيانا في بعض الطلاب بيجي بيكون عندهم آه، محاضرات او شيء مثل ذلك يعني فبيصلوا قبل صلاه الجماعه قبل الموعد اللي احنا محددينه مم.
وفي ناس بتصلي بعد الموعد دوت المهم هل يعتبر ب- الموعد اللي احنا بنحدده دوت بمثابه الجماعه الاولى مثلا ولا ولا ايه بالظبط؟
انا بس عايز حضرتك بعد اذنك بعد اذن حضرتك نعم انت انتوا عايشين في انجلترا مش كده لا انا بدرس حضرتك مش انا انا بدرس دلوقتي يعني انت عايش بصفة مؤقتة نسأل الله ان يردك آه.
سالما غانما وان يحفظ عليك دينك حضرتك عايش هناك ما تروحوش هناك بقى بالمتاهات الفقهية اللي احنا عايشين فيها هنا يعني هل في جماعة بعد الجماعة الاولى ولا فيش جماعة تانية انت معايا حضرتك معايا ولا مش معايا معاك ما ما اصل احنا بقى ندخل معاكم في متاهة تانية ودي صفة المسجدية انت معايا والمسجد ده بتقام فيه صلاة جمعة
بن- بنقيم صلاه جمعه بس في مكان تاني داخل الجامعه ما انا بقول لك اهو مش عايزين نشد بقى يا اخي الحبيب اي مكان اي مكان يجوز ان تقام فيه الصلاة الجماعة صلاة الجماعة تقام في اي مكان انت معايا حضرتك فما تشقش على نفسك وعلى اخوانك ثانيا الموعد اللي انت حددته ده لا يلزم احد ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا معايا حضرتك وقت الأذان معروف وقت الصلاة امتى وخروج الوقت امتى وما بين هذين وقت
تمام تمام فحضرتك مناسبك تصلي في أول الوقت الثاني ظروفه لا تتسع إلا في نصف الوقت ربنا يزيدكم حرص على الصلاة وأسأل الله ألا تضيعوها أبدا لا الحمد لله يعني انا بشكر حضرتك والله نسبه ال- الالتزام هنا يعني على الرغم ان احنا يعني انا لاحظت ما شاء الله نسبه الالتزام في الغربه هنا ربنا يحفظ أكثر عليكم من- دينكم يا ما رب كنا في, في, في بلادنا يعني بس بلاش الله الحمد يكرمك لله رب وانا العالمين.
بقول لحضرتك بلاش حتة ايه بقى الجماعة الاولى الجماعة الثانية انت معايا حضرتك ده صلى لوحده ورا الصف ما كانش معاه حد ايوه أيوة.
يعني احنا في غنى سؤال عن- تاني حضرتك نعم بالنسبه لصلاه ال- صلاه الجمعه ايوه آه، برضه علشان ظروف الدراسه وظروف المحاضرات آه، هو الظهر ميعاد صلاه الظهر بتكون الساعه 12 مم.
فاحنا بنحدد يعني دايما الجامعه كمان بتدينا مكان نصلي فيه الجمعه بس المكان ده بتديهولنا من الساعه 1 للساعه 2 مم.
فاحنا مش بنقدر نصلي الجمعه غير الساعه 1 او الساعه 1 و10 يا اخي شوف انا بقول لحضرتك ايه حضرتك النهاردة باب الضرورة واسع يا اخي الحبيب انت معايا حضرتك المشكله معلش احنا في فصل الشتاء هنا أيوة.
النهار قصير جدا اه فبيكون ال- بي- بين الظهر والعصر فترة قصيرة جدا فأحيانا آه، لما بيطول الخطيب في الخطبة هتنتهي صلاة ال- الجمعة مثلا الساعة 2 إلا ثلث بيكون وقت العصر دخل طب هو هو مع حضرتك يا اخي الحبيب نسأل الله ان يفقهنا في ديننا هو يطول في الخطبة ليه الاطالة في الخطبة مش من هدي النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم يعني انا ما اعرفش ليه حضرتك يعني الإخوة المحبين للسنة أكثر الناس مخالفة للسنة
نعم نعم يعني الأخ تجده يدعو إلى السنة ومحب للسنة ويستمسك بالسنة ويجي في الخطبة يضيع حب السنة خالص يعني يعني ال ال الساعة إلا ربع دي هل- النبي كان بيخطب ساعة إلا ربع وساعة
صلى الله عليه وسلم ال- الخطبة يا أخي كويس جدا جدا 20 دقيقة 25 دقيقة نصف ساعة كويس جدا وكثرة الكلام ينسي بعضه بعضا
نعم فمعلش برضه يكون عند راجل عارف ان وقت من العصر للوقت المتاح ليه عبال ما العصر يدن ساعه الا ربع مثلا يقوم يصلي ويطول ويضيع العقل يدخل العصر على الناس
يعني حضرتك احيانا بتحصل بعض الظروف الخارجه يعني آه، ما- على سبيل المثال من اسبوعين آه، حصل انذار حريق في المبنى اللي احنا بنصلي فيه فاضطرينا يعني ابتدأت الخطبه يمكن الساعه مثلا واحدة ونص آه، يعني دي كان ظرف طارئ ف- فما حكم الصلاه يعني في في- في الحاله دي صلاه الجمعه يعني صحيحه اللي احنا يا اخي نسال الله ان يتقبل منا ومنكم احنا لو عملناكم بقى ان انتم مسافرين مع على كل صلاه جمعه اصلا تقول ايه بقى حضرتك
يعني مش عارف اقول ها؟
لحضرتك إيه. طب معلش مش عارف- عشان ما بقولش حضرتك سؤال اخر مت- سؤالين تانيين متعلقين بالحج بفريضه الحج طيب يعني.
انا عايز اقول لحضرتك حاجه باب الضروره واسع واتقوا الله ما استطعتم جزاك الله خيرا اتفضل.
دكتور، بارك الله فيك بالنسبه للحج حضرتك انا بدرس دكتوراه وطبيعه دراستي آه، يعني هي بحث مش مش بحضر محاضرات مم.
مش ملزم بحضور محاضرات في اثناء ال- العام الدراسي يعني نعم فبس اثناء يعني آه، حاليا السنه دي مثلا العام القادم آه، وقت الحج زي ما حضرتك عارف بيجي اثناء الدراسه مم.
فهل انا يعني هل يعتبر بالنس- بالنسبه لي ده عذر ان انا اجل الحج لحد ما اخلص دراستي يا أخي الحبيب ما أدين لله به إن الحج مش واجب على الفور الحج واجب على التراخي ده معايا حضرتك معاك معاك يا دكتور يعني المستحب إن أنا أبادر به لكن هو واجب على التراخي مش على الفور
نعم النبي صلى الله عليه وسلم فرض الحج في السنة التاسعة وما حج إلا في السنة العاشرة أبو بكر كان أول أمير في موسم الحج
نعم.
أبو بكر حج بالناس في السنة التاسعة معايا حضرتك يعني افهم من حضرتك ان انا ممكن اجل ال- ممكن الحج لحد تأجل ما أخلص الحج لما الدراسة.
بعد ذلك ونيتك منعقدة على الحج إن شاء الله باذن الله تعالى سؤال اخر متعلق بالحج حضرتك آه، اتفضل.
انا والدي متوفى آه، هل هل انا ملت- ملزم ب- بحج والدتي؟
حضرتك يا أخي الحبيب يعني هذا من البر هذا من البر
نعم والدتك إن لم يكن لها مال مش واجب عليها الحج لا تكون مستطيعة واخد نعم.
بالك زوجتك لو ما عندهاش مال مش مستطيعة لا الرجل واجب عليه أن يحج والده ولا والدته ولا زوجته ولا أولاده لكن هذا من سبيل البر بأمك من بر الأم وعندك استطاعة أنك ت... ت... يعني ترسلها لتحج إن شاء الله
ان شاء الله ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم
اتفضل عليكم السلام الله وبركاته يا شيخ أيمن اتفضلي لو سمحت آه، عايزة أسأل حضرتك سؤال هو واحد آه، جوز أختي يعني بعد- كان بيصلي وملتزم ودلوقتي بيقول أنا آه، قريني كفرني يقول أنا إيه قرينه جواه كفره ما عندوش إيمان بالله ولا أي حاجة دلوقتي مم. مم.
ومش عارف يعمل إيه وعايز يتوب وهو مش عارف مش ع... مش عارف ليه مش عارف يتوب إزاي ومش عارف يدخل الإيمان قلبه تاني إزاي أرجوك هو هو قاعد دلوقتي بيسمعك أرجوك قول له يعني يتوب إزاي ويرجع لربنا تاني إزاي ما أنا بقول لحضرتك يقوم يتوضى ويصلي بيقوم يتوضى ويصلي يقول كل هو اول ما يصلي الش- الشك والوسواس يفضل بقى يوسوس له في قلبه.
و- و- هو مبسوط بحاله كده يعني لا مش مبسوط ده هو تعبان خالص لا لو تعبان كان قام يتوضى وصلي ولما يجي له وسواس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم طب انت قول له ارجوك انصحه دلوقتي هو قاعد مش هقول له ما هو سامع اهو يقوم يتوضى ويصلي لما يجي له وسواس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يمسك المصحف يقرا فيه يذهب الى المسجد يصلي جماعه ويلتفت يقول ويعرض أنا عن بص- الوسواس انا بصلي ومش حاسس بطعم الصلاه مش حاسس بطعم الايمان ط- يس- يستمر في الصلاه بس ان شاء الله وربنا يكرمه و- ويذهب ما في صدره وبيقول دلوقتي انا مش عارف انا كان مسلم او غير مسلم
انت تبقى له ايه يا حضرتك انا بنت عمه وهو يعني جوز اختي لا طب و- وانت ايه اللي ميعادك معاه دلوقتي وبتسالي ليه لا انا م- انا مش قاعده معاه انا قاعده في بيتنا وهو يعني على الفاضي يتكلم سامع طيب.
إيه يعني حضرتك اصل انت بتقولي هو قاعد سامعك دلوقتي ايوه ما هو قال لي انا هسمع يعني الحوار اللي هيدور ده طيب خ- ما خلي بال حضرتك برضه الحم والموت انا بقولها لك انت اهو ايوه اتشغل بنفسك ما تشغليش بغيرك يعني ما ما انا تت- برضه عشان اختي ومش عارفه مصيرها ايه أنا يا اخي ماشي بس انت حضرتك ما تستهليش معاه وتقعدي تدردشي معاه والكلام ده وكده لازم يبقى فيه ضوابط لا ما انا عارفه حضر- حضرتك ان يعني انا باختي من منها ليها هي بس طيب ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب ماشي. بالنسبة لي ال- السؤال ده ان احنا عندنا سؤال اخر مهم برضو ان شاء الله إيه، بالنسبة قلنا ان التسمية النبي صلى الله عليه وسلم سمى ولده ابراهيم إيه، في يوم ان ولد ومن ثم يعني اللي بيقول به البعض ان التسمية تكون في يوم السابع مردود بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لاسم بسملة هو الاسم هذا اكرهه لأن بسملة يعني بسم الله وبسم الله هذه لا تنصرف إلا لله عز وجل بسم الله بسم الله أبدأ بسم الله آكل بسم الله أضع جنبي وأنام آه، بسم الله إذا أراد الرجل أن يأوي إلى أهله فذكر الله عز وجل يكون في مواضع ولا ينبغي أن يطلق على أفراد فعش سمي بسملة بسملة يعني إيه؟ هي بسم الله وفي مصنف ابن أبي شيبة أن رجلا كتب بسم الله لفلان وكتب لابن عمر فقال ابن عمر ما بسم الله إنما هو اسم الله لا ينبغي أن يصرف إلى غيره والله سبحانه أعلى وأعلم وإن شاء الله هيبقى لنا آه، حديث عن هذه الأسماء التي انتشرت واستشرت في أيامنا هذه يعني الحقيقة لما تجد كثير من الأسماء مكروهة أسماء كثيرة مجروه مكروه هتجد ان احنا نأتي الى اسماء الله سبحانه ونقوم ب- ب- بتصغيرها او ما شابه ذلك يبقى رحيم يبقى رحيم ونتسمى كريم يبقى كريم ونتسمى بها آه، نأتي للتعبيد لغير الله عبد الحسين وعبد الرضا وعبد علي إلى آخره وعبد المطلب وإن كان البعض لم يرى الكراهة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب ولكن هذه حكاية حال يذكر اسم جده وينتسب إليه لعلم العرب جميعا به صلى الله عليه وسلم فبالنسبة لهذه الأسماء بنجد حتى في أيامنا هذه صارت الأسماء بأسماء الحيوانات آه، سواء الكاسرة أو الأليفة وباسم الطيور كذلك تجد الديب الثعلب نمر القط الفار الفيل يعني أسماء كثيرة جدا الديب على أسماء الحيوانات تجد أيضا ب- بأسماء الطيور آه تلاقي البطريق المخرج بتاعنا البطريق آه، تجد أبو فراخ تجد ال- البط الوز تجد الباز تجد شاهين حمام أسماء طيور وأسماء حيوانات البغل الجحش إلى آخره كما هو معلوم فإن شاء الله هذه يعني نعرض لها لضيق الوقت لقاء بأمر الله سبحانه آه، بالنسبة للسؤال التالي وهو عن حكم بيع الذهب في التقسيط وفي أسئلة كثيرة الحقيقة بالنسبة لهذه الجزئية نقول أيها الإخوة الكرام أن الربا ينقسم إلى نوعين ربا نسيئة وربا فضل ربا النسيئة يعني ربا التأخير تأخير التقابض في البدل وربا الفضل يعني ربا الزيادة ربا الفضل زي ربا القرض زي الأخ الكريم اللي كان بي- بيسأل منذ قليل إنه استلف 10000 هيردهم 13000 فها هنا ما زاد فهو ربا ربا إيه؟ ربا فضل وعندنا في هذه المعاملة ربا آخر وهو ربا النسيئة ربا النسيئة يعني إيه؟ التأخير في التقابض لأنه أخذ مالا ورد مالا ليس بغير عوض وإنما بعوض لو كان بغير عوض يعني قرض ما كان هناك بأس من المعاملة ولكنه بعوض وتأخر التقابض في المجلس ربا النسيئة عندنا يكون في ستة أصناف في الذهب في الفضة في البر اللي هو القمح في الشعير في التمر في الملح الأصناف الستة هذه بيحدث الإيه إذا تعاملت بأحد الأصناف الستة مع الآخر لابد من التقابض في مجلس العقد طب حضرتك الذهب لما أقوم ببيعه وشراء الذهب له حكم النقود ال- التعامل بالذهب بالنقود زي التعامل بالذهب بالذهب والذهب بالفضة يبقى لابد عندي إذا كنت أتعامل بذهب بذهب آخر لابد عندي من التقابض ومن التماثل 10 جرام ب 10 جرام 100 ب 100 طب والتماثل يعني ده التماثل طب والتقابض يعني إيه يعني خد وهات سلم واستلم يبقى ببيع ذهب بفضة لابد من التقابض مبقاش في تماثل طب ببيع ذهب بذهب يبقى لابد من التقابض ومن التماثل طب ببيع فلوس بذهب أو ذهب بفلوس يبقى لابد من شرط واحد وهو التقابض طب يبقى ينفع أبيع الذهب بالقسط يبقى أسلم الذهب وأخد الفلوس في مجلس آخر أو في مجالس أخرى نقول لا يجوز لأن هذا هو ربا النسيئة بعينه الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت وحديث عمر رضي الله عنه والحقيقة أن هذا الموضوع إن شاء الله نفصله لأنه لا يحتاج إلى وقت ضيق كهذا لكن نقول أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب بالتقسيط وإنما ينبغي أن يكون بالتقابض حتى ولو لم يكن هناك زيادة في الثمن يعني حتى لو نقابة من النقابات أرادت أن تيسر لأعضائها شراء الشبكة مثلا تقوم تبيع له بنفس الثمن وبالقسط نقول لا يجوز لابد من التقابض في مجلس العقد والله سبحانه أعلى وأعلم يبقى هذه نقطة بالنسبة لبيع الذهب بالتقسيط هذا لا يجوز لا بيع الذهب ولا بيع الفضة لا يجوز أن يكون بالتقبيض لابد أن يكون بالتقابض ولا يجوز أن يكون بالتقسيط ومثلهم تماما عقد الصرف اللي هو مبادلة العملات عشان نبادل عملات لابد من التقابض انت معاك مئة ألف دولار ورايح تبيعهم ما يقولكش سيبهم وتعالى خد الفلوس بعد ساعة لا يجوز محتاج خمسين ألف دولار ما يقولكش خد عشر تلاف دلوقتي وسيب الفلوس وتعالى بكرة أجيب لك لأربعين ألف هذا لا يجوز طب أعمل إيه أخد على قدر ما عنده وعنده عشر تلاف دولار أخدهم وأذهب إلى مكان آخر لعلي أجد عنده أو عند غيره لكن سيب الفلوس ويرجع يبقى وقعنا في ربا النسيئة ونحن في غنى عن ذلك نسأل الله أن, يفق أن يفقهنا في ديننا وأن يردنا إلى الحق ردا كريما جميلا رد الكرام عليه اللهم أمين وقد انتهى الوقت المخصص لنا فنكتفي بما سبق إن شاء الله ونتم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الأسبوع القابل في نفس الوقت بمشيئة الله من الأسبوع القابل إن قدر الله لنا أن نبقى وأن نلتقي على خير بأمر الله سبحانه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فتى والدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرى يقوم عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار رضاء الله غايتهم وهم للحق أنصار